بسم الله الرحمن الرحيم موقع موقع
الطريق إلى الله الطريق إلى الله يقدم يقدم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم بإذن الله عز وجل آه، اليوم إن شاء الله هناخد آه، حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نتأمل ما فيه من عظات وعبر ومسألة إن إن التزكية أو التربية أو إن الإنسان يحسن من أخلاقه ومن أفعاله عن طريق الوحي نزل الوحي ليهذب النفوس والمفروض لما نتزكى نتغير بالقرآن وبالسنة فلذلك احنا قدر المستطاع ممكن كل فترة ناخد حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة الأحاديث آه، الجامعة في ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وفي أحاديث بتصلح كقواعد عامة في أحاديث قيلت في مواضع خاصة وفي أحاديث قيلت كقواعد عامة من ذلك قصص النبي صلى الله عليه وسلم الأمثلة النبوية مواقف معينة لذلك في أحاديث آه، المفروض الإنسان يتربى عليها ويتزكى بها وتكون في الطرح التربوي لتربية الأفراد من خلال سواء كتاب ربنا سبحانه وتعالى من مواضع في القرآن أو الطرح من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم زي حديث الثلاثة والصخرة حديث غلام الأخدود حديث آه، الثلاثة الأقرع والأبرص والأعمى اللي أتاهم الله عز وجل المال ابتلاء لهم أحاديث من الأمثلة النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة عن الدنيا مثل المؤمن سواء كان نحلة أو النخلة نحلة سواء روي مرفوعا أو موقوفا عليه الصلاة والسلام الشاهد أحاديث كثيرة وبعض المؤلفين خص بعض الأحاديث بالتأليف فيها بحيث ان الانسان يستفيد من هذه الاحاديث معنا حديث النهارده من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم نستفيد منه بعض المواقف التربويه واسقاطات في واقعنا آه، في العمل لنصره دين الله سبحانه وتعالى الحديث في البخاري في باب العلم نقرا الحديث نقرا الحديث اولا وبعدين ايه نحاول نشوف الفوائد من هذا الحديث عن ابي واقد الليثي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه صلى عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه اذ اقبل ثلاثه نفر فاقبل اثنان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال الراوي فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة أو في الحلقة إن كان الأكثر على أنها فرأى فرجة في الحلقة المجلس بتاع النبي صلى الله عليه وسلم واحد شاف فرجة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفه قعد في آخر المجلس وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكلم الصحابة لما انتهى فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما عداش الموقف ده ثلاثة جم واحد دور على مكانه قعد واحد وقف في الآخر وقعد واحد مشي موقف ممكن يكون عابر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يربي أصحابه ويعلم أصحابه استغل الموقف وقال للصحابة إيه ألا أخبركم عن النفر الثلاثة بما ان الموقف ده النبي صلى الله عليه وسلم مع- ما عدهوش لا وقف معاه النبي صلى الله عليه وسلم احنا برضو عايزين نقف مع الموقف ده فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه الا اخبركم عن النفر الثلاثه اقول لكم حكايه التل... النفر الثلاثه اما احدهم فاوى الى الله او فاوى الى الله فاواه الله واما الاخر فاستحيا فاستحيا الله منه واما الاخر اللي هو الثالث فاعرض فاعرض الله عنه الأول آوى إلى الله فآواه الله والثاني استحيا فاستحيا الله منه والآخر الثالث فأعرض فأعرض الله عنه احنا عايزين نقف وقفات مع الحديث ده وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم موقف زي ده ما اعتبروش النبي صلى الله عليه وسلم مجرد موقف عابر في درس اعتبروا انه ممكن يبقى سلوك حياه ويترتب عليه معامله من الله عز وجل ان احيانا طريقه معاملتك مع الصلاه سواء بالاقبال او اللامبالاه طريقه معاملتك مع دروس العلم طريقه معاملتك مع بيئه الايمان مع الفرص الايمانيه اللي بتعرض عليك طريقه معاملتك دي ممكن تمثل سلوك حياه وتمثل ايضا معامله الله عز وجل لك بدأ الحديث عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد يبقى لازم لابد ان ال- المربي او الداعيه يبقى له وقت يمكثه في المسجد لما الناس تعوزه تلاقيه في المسجد دايما كتير من احاديث صحابه النبي صلى الله عليه وسلم ان صحابي يكون محتاج النبي صلى الله عليه وسلم فاول مكان يفكر يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يروح له فين في المسجد قبل ما يروح البيت يروح الاول يبص على الايه على المسجد ما لقوش في المسجد يبدا يسال خير وخاصة في الأوقات اللي كان بيمكث فيها النبي صلى الله عليه وسلم إيه في المسجد يبقى دور المسجد وتعظيم دور المسجد لابد أنه يعظم ويرجع يكون هو المدرسة الأولى للتربية وفي فضائل كتير فيه مجرد المكث في المسجد يعني أنت صليت المغرب وتستنى العشاء انتظار الصلاة ده النبي صلى الله عليه وسلم بيسميه الرباط مجرد انك تجاهد نفسك على الايه المكث في المسجد ممكن واحد يقول لك طب وانا اقعد في المسجد يعني طب ما ممكن اقوم اعمل اي حاجه تانية لو في خير اخر اعمله لكن مجرد المكث في المسجد ومجاهده نفسك انك تقعد اطول وقت ممكن في المسجد ده رباط كانك بتجاهد نفسك انك تمكث في المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد والناس معه طالما النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد يبقى بيعلمهم أو بيتعبد وهم يتأسون به يعني مش كل مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مش كل مجالسه ان هو بيتكلم وهم بيسمعوا ممكن كان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا في المجلس يعمل ايه يستغفر ذلك كانوا يقولوا كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد الاستغفار مئة مرة يبقى ممكن هم قاعدين والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد بيعمل ايه بيقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله يبقى التعليم مش لازم بمجرد الكلام ممكن بالعمل النبي صلى الله عليه وسلم ممكن ي- كان يقوم يصلي القيام فييجوا في رمضان يلاقوه بيصلي قيام فيأتموا به وخشي النبي صلى الله عليه وسلم ان يكرر ذلك حتى لا تفرض عليهم الايه التراويح الشاهد ان التعليم ممكن يكون بالكلام او بالعمل والناس معه اذ اقبل ثلاثه نفر معنى ان التلاتة جم يبقى التلاتة في اول لحظة كانوا جايين في رغبة التلاتة كان عندهم رغبة للتعلم من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يعني التالت اللي مشي ده اول لما جه كان في بداية الرغبة انه عايز يتعلم لكن في ظروف منعته انه يكمل فمشي يعني هو مش جاي ناوي انه يمشي لا هو جاي عزيمته ضعيفة هو جاي نيته مش قوية انما من الاول هو كان جاي عشان يتعلم يبقى إذ أقبل الثلاثة يبقى الأول إن الثلاثة كانوا جايين النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد بيعلم أصحابه جه ثلاثة الثلاثة أقبلوا فبيقول الراوي فأقبل اثنان وذهب واحد فبيقولوا يعني هل كده في نوعين من الإقبال قال لك آه الأول هم جم لقوا المجلس من بعيد كده فقربوا الثلاثة لما قربوا الثلاثة واحد شاف المنظر كده من حس ان الموضوع زحمة وهيبقى فيه تعب ولسه هيطولوا والقعدة بقى هتطول قام ماشي يعني من- من بعيد كده في واحد بياخد قرار في العمل للدين او في نصرة الدين او حتى في اعمال الدين بياخد قرار بدري انه يمشي والعياذ بالله اللي هو زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال افرايت الذي تولى واعطى قليلا واكدى هو من الاول داخل اعطى ايه اعطى قليلا من الاول داخل مش- شكله مش ناوي يكمل في واحد داخل كده بيتلكك عشان يمشي يدخل مثلا يصلي حد يضايقه والله ما انا داخل المسجد تاني هو من الاول داخل ايه بيتلكك حد أص... ليه يا عم ما بتجيش اصل هو اللي بيقف جنبي بيدوس على صابع الصغير طب وانت هتسيب الصلاه في المسجد عشان صابعك الصغير ان هو في ناس بتتلكك عشان ايه عشان تمشي من المسجد عشان تمشي من الطاعة عشان تمشي من العمل للدين ليه ما بتدعوش إلى الله أصلا أنا في مرة مش عارف حد قال لي كلمة ضايقتني هو قاعد بيفكر على أي عذر إنه يمشي لأن من الأول نيته مش إيه مش قوية فيقول الراوي أقبل اثنان وذهب واحد أما أحدهما الأولاني عمل إيه شوف بقى ال- النبي صلى الله عليه وسلم المشهد اللي شافه ده زي ما قلنا بيعرفنا ان ده ممكن يبقى سلوك حياه الناس بتتصرف ازاي المقبلين احنا دلوقتي بنتكلم على الايه على المقبلين على الدين ان في ثلاثة اقبلوا على الدين يعني الحديث ده ما بيتكلمش من الاول عن المعرض اساسا لا ده بيتكلم عن ثلاثة اقبلوا في مجلس للنبي صلى الله عليه وسلم سلوكهم بيختلف يعني ثلاثة ملتزمين بتعبير المعاصر ثلاثة عايزين دين لكن تصرفاتهم بتختلف حسب الواقع اللي بيشوفوه يبقى ممكن ثلاثة كانوا أصحاب والثلاثة قرروا يسيبوا المعاصي ويمشوا في طريق الالتزام لكن سلوكهم بيختلف حسب الواقع اللي بيشوفوه ممكن واحد من الأول يتصدم في واقع المسلمين يقوم ماشي يقول لك لا يا عم ده طلعوا وحشين ويمشي ونشوف بقى التانيين بيعملوا ايه يعني الحديث مش بيتكلم عن اللي معرض اساسا واللي ما بيصليش واللي ما بيجيش لا ده ثلاثه اقبلوا على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي حلقه من حلقات الايه العلم او حلقه من حلقات العلم فاقبل اثنان وذهب واحد فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفوا كده يبصوا الاثنين بقى الثالث وقف بعيد كده لقى المشهد زحمه قام ماشي على طول وهنتكلم عنه الثالث فقال راوي اما احدهما عمل ايه فراى فرجه في الحلقه قعد يدور فلقى مكان فاضي كده ايه قدام فقعد يحاول لغايه لما وصل للمكان الفاضي ده يدل ان المكان كان زحمه ده يدل ان المكان كان ايه كان في زحام حول النبي صلى الله عليه وسلم وكان في اقبال لسماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فراى فرجه لقى حته فاضيه كده وكانوا قاعدين عشان كده قالوا يستحب ان ال- في مجالس العلم يكون حلقات ويكون في تقارب مش زي ما احنا قاعدين كده لا يستحب ان يكون ايه في تقارب زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لو او بيروى عن اصحابه صلى الله عليه وسلم كانوا اذا جلسوا مجلس لو بسط عليهم رداء واحد لغطاهم كلهم الشاهد فراى فرجه لقى حته فاضيه في الحلقه فراح لغايه لما وصل لها وجلس فيه التاني بص كده مش عارف مش لاقي فرجة ومكسوف يدور او يسأل او يقول لحد ففضل واقف مكسوف يعمل ايه وفي رواية انه كان هم انه هيمشي ما هو مكسوف مش لاقي مكان ففي الاخر قال لا استحيا ان يعرض عن مجلس في النبي صلى الله عليه وسلم فقام جالس في اخر مكان في المسجد وقعد وراهم كلهم ما لقاش مكان في الحلقات حول النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وراهم واما الاخر فجلس خلفه واما الثالث الثالث لقى المنظر كده و- وزحمه انا اتعب نفسي ليه و- فادبر ايه ذاهبا وقام ماشي فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ايه ما قالش اول لما جم استنى عشان ما يتحطوش في موقف محرج است- خلص الحديث خالص فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا اخبركم عن النفر الثلاثه اما احدهم الاولاني فآوى إلى الله فآواه الله تعالوا نقف مع الأول بقى شوية الاول اللي جاي عايز طريق الالتزام في ناس ربنا سبحانه وتعالى بيديها القدره ان هي تفكر ان هي تدور ع- عارف الشخص اللي احنا بنقول عليه في تعبيرنا حرك بيعرف يدور على صخور بيروح يسال هو التحفيظ فين عشان عايز احفظ قران عايز اتعلم دعوه عايز ابقى امام عايز اذن عايز اتعلم ان انا امسك حاجه صغر من صغور الدين عايز اتعلم اي حاجه اعمل بيها دين ربنا ويسال ويدور على اي مكان صغر فاضي للدين فزي ما هو الاولاني دور على فرجه فرجه يعني حته فاضيه في الصف فرجه في الحلقات لغايه لما وصل لها حتى بيقولوا زاحم الشراح بيقولوا زاحم حتى يصل اليها لذلك قالوا يستحب المزاحمة في أبواب الخيرات إنك أنت تزاحم عشان تسابق تزاحم طبعا بدون أذى تزاحم لباب الخيرات لذلك يسن المزاحمة على الصف الأول والاقتراع على الصف الأول مش الناس تزهد عنه لا نتنافس ففي واحد دي نفسيته عنده قدرة انه يدور ويروح ويسأل ومش مكسوف ايه يعني لما يروح يسأل اول شيخ والشيخ ما يعبروش يروح تاني يروح لشيخ تاني يروح يحفظ واللي بيجي يسمع له ما يجيش يروح يدور على واحد تاني ويدور على مسجد تاني يجي يقعد جلسة ضحى في مسجد يمشوه يروح يدور على مسجد تاني بيدور يروح يحضر درس يتلغى يروح يدور على درس تاني في واحد قاعد بيبحث عن اي فرجة ليجلس فيها عن ثغر يخدم به الدين انت في بدايه التزامك ما انتش عارف ممكن تخدم الدين بايه انت ممكن في الدنيا دورت لما شبعت لغايه ما لقيت لك كليه وبعدين وظيفه او اشتغلت شغلانه شفت شغلانه مناسبه ليك طب في الدين اعمل ايه سؤال ناس كتير بتساله اعمل ايه في دين ربنا ممكن ما تلاقيش واحد يقول لك انت اعمل كذا يعني احيانا احيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبعض الصحابه انت اتعلم لغه عشان ترد على على القوم الاخرين وانت روح السريه الفلانيه وانت اتعلم ال- القران وتعلمه للناس وفي احيانا خذل عنا ما استطعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اعمل حاجه دور على حاجة اعملها مع- معرفش دور اجتهد بحيث ان مش لازم كل واحد حد يقول له اعمل كذا انت دور فاللي يجي بيدور على حاجة يعملها للدين في واحد زي ما قلنا شخصيته بتساعده انه يعمل كده الراجل ده بحث عن ايه بحث عن فرجة في الصف يعني ايه فرجة مكان فاضي في الدين بيسده انك بتبحث عن الصغر اللي فاضي مش مش دورك مش انت عايز تقوم حد وتقعد مكانه وخلاص في الدين عايز تبقى زي فلان او داخل الدين عايز تبقى زي فلان اه انا عايز ابقى زي طب واستفدنا ايه انك تبقى زي فلان هيبقى عندنا فلانين يعني احنا عايزين تسد صغر فاضي في الدين لو الدعوة الفردية فاضية سدها الدعوة الجماعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التعليم التعلم تحفيظ القرآن حفظ القرآن د- دور على مكان فاضي وسده ابحث عن فرجة كل صخور الدين الآن مفتوحة يعني احنا محتاجين كل الناس لسد صخور الدين كل صغور أي صغر الآن من صغور الدين محتاجين فيه ناس فابحث عن فرجة فالراجل ده دور على ايه دو بحث عن فرجة في الصف دور على مكان في الصف عشان يروح يجلس فيه ما قومش حد عشان يقعد مكانه مش داخل من الاول ينازع الموجودين لا داخل يساعد العاملين هو مش داخل من الاول ينازع انه عايز ايه يدي لفلان كتفه ويبقى مكانه او يضرب في فلان او يشتم في فلان لا هو داخل بيشوف الدين محتاج ايه وانا اعمله شوف ال... ذلك لما قالوا يستحب زي العلماء قالوا من الحديث ده زي ما يستحب اتمام الصفوف في الصلاه يستحب اتمام الحلقات في العلم انك لما تلاقي مكان حلقه العلم فاضي تيجي تسد المكان ده وزي ما الشياطين بتدخل ما بين المصلين لو في مكان فاضي كذلك لما بيبقى في صخور فاضيه في الدين الشياطين بتدخل منها تاني المعنى ده مهم زي ما واحنا واقفين في الصلاة ليه يستحب ان احنا نسد الفرجة في الصلاة الشياطين بتدخل منها فالمفروض المؤمنين كل ما يبقوا صف متماسك كل ما الشياطين ما تعرفش تدخل ما بينهم وبالتالي ما تعرفش تفرق بينهم والتحريش بينهم بيقل لو في صخور فاضية في الدين في صخور فاضية عندنا في الدين هيحصل تنازع لان كل ما نترك جزء من الدين كل ما يحصل خلاف بيننا في الدين في قول الله عز وجل فلما نسوا حظا مما ذكروا به اغرينا بينهم الايه العداوه والبغضاء وشيخ الاسلام دايما بيذكر الايه دي ان على قدر نسوا حظا من الدين لما تسيب جزء من الدين على قدر العداوه والايه والبغضاء وده اللي بيحصل ان جزء من الم- الناس يقول لك بس العلم الشرعي اهم حاجه واحد يقول لك لا الجهاد اهم حاجه واحد يقول لا الت- التعليم مثلا واحد يقول لا الدعوه فكل واحد يختار جزء من الدين ويمسك فيه ويحصل فجوات بين الناس دي وبعضها لذلك شوف قول الله عز وجل في سورة التوبة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم إيه إيه؟ لعلهم يحذرون فلولا ها نفر من كل فرقة منهم طائفة يبقى أول فعل عندنا في الآية إيه؟ نفر فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لإيه؟ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا إيه؟ إذا رجعوا يبقى رجعوا وبعدين إيه؟ ينذروا يبقى عندنا أربع أفعال نفر فتفقه فرجع فإيه؟ فأنذر قومه يبقى عندنا أربع أفعال بالترتيب كده في الآية إن جزء ينفر ينفر يعني إيه النفر الحركة السريعة إن محتاجين حد الآن يعمل لنا مكتب تحفيظ محتاجين حد الآن يتخصص في علم من العلوم الشرعية محتاجين حد يدرس لغة أجنبية يرد بها على الشبهات محتاجين حد الآن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيخرج اول حاجه النفر ان ده استجابه فوريه لسد الثغر يبقى اول فعل في الايه فلولا ايه نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين بيخرج طائفه تزداد تفقها في الدين العجيب ان المفسرين قالوا ان معنى الايه اختلفوا على قولين ان الفرقه اللي خرجت نفرت عشان تفقه في الدين بعضهم قال دول اللي راحوا يجاهدوا بعضهم قال لا دول اللي راحوا يطلبوا العلم يبقى اللي راح لصغر حركي او راح لصغر علمي الاتنين بيستفادوا الاتنين بيستفادوا فوائد ده بيستفيد وده بيستفيد وقالوا ان المجاهد اللي بيخرج يعمل الدين يرى من ايات الله لنصرة العاملين طول ما انت قاعد بتتكلم انت ما شفتش ربنا بيعاملك ازاي لما تخرج وتشتغل في الدعوة بترى من آيات الله انت بتشوف بقى مش بتقرأ بترى من آيات الله كيف يعامل الله عز وجل العاملين لنصرة دينه فترجع تكلم الناس تقول لهم الله عز وجل يفعل كذا وكذا وكذا يبقى أول حاجة الفعل الأول في الآية نفر الفعل الثاني في الثاني يتفقه احنا ممكن أجزاء مننا بتطبق الاثنين دول ان فعلا في ناس بتروح تتعلم حاجة وبتستفاد فعلا لكن المشكلة بقى نيجي بعد كده انه ما بيرجعش رجعوا الى قومهم مفيش مكان نتجمع فيه نعلم بعض اللي احنا اتعلمناه بيحصل بينا قطيعة بيحصل بينا فجوات نحتاج الى سد هذه الفجوات نحتاج الى بناء هذه الجسور بين المسلمين بقى اصبح في قطيعة ان كل فرقة الان هي فرحانة ان هي متميزة في صغر وفي قطيعة في قطيعة بين اللي بيتعلم العلم وبين اللي بيأمر معروف ونهى عن منكر وبين بتاع الدعوة وبتاع الواقع الحركي وبتاع الجهاد أصبح في قطيعة الآن بين المسلمين كل واحد فرحان كل حزب بما لديهم إيه فرحون فرحان إنه اتعلم حاجة ما بيكملش ممكن في جزء مننا بينفر جزء مننا بيفقه لكن ما فيش بقى راجع فينذر قومه فبالتالي ما بيحذرش وبيحصل القطيعة فالراجل ده هنا عندنا في الحديث بحث عن فرجة ليسدها انا عايزك تدور على جزء فاضي في الدين تسده انك انت تقول انا اكفيكم هذا الثغر لن تؤتون من لن تؤتوا من قبلي محدش هيدخل من من المكان ده طالما انا واقف هنا انا مسؤول عن المسجد انا مسؤول عن التحفيظ انا مسؤول عن الدعوه انا مسؤول عن كذا في مكان كذا اختار حاجه وتسدها فالراجل ده استطاع بتوفيق من الله انه يبحث عن فرجة ويدور لغاية لما راح وزاحم حتى وصل زي ما قلنا في شخصيات ربنا اداها القدرة ان هي تعمل كده ان هي تدور وتبحث وتسأل اعمل ايه افيد الدين ازاي لغاية لما ربنا بيسر له لانه اقبل على الله عز وجل وزي التعبير هنا بيقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال لي اما الاول فايه فآوى الى الله احساس انك انت من غير صغر في الدين او من غير انك تعمل الدين انت مالكش مأوى آوى الى الله احساس ان صغرك اللي بتنصر في الدين ده مأواك مش العكس يعني مش انت بتخرج من بيتك تروح تنصر الدين وبعدين تأوي لبيتك لا ده انت بتأوي الى الثغر بتاعك حتى لو ثغر تعبدي بتأوي الى الثغر وتخرج تمارس حياتك وبعدين ترجع الى مأواك لا تشعر بالطمأنينة الا وانت تعمل للدين مش العكس آوى إلى الله شوف التعبير فآواه الله إنك أنت إحساسك إنك لما أخيرا تلاقي حاجة تخدم بها الدين فتأوي بكلك مش تدخل تقدم أعطى قليلا وأجدى لا تأوي بكلك لنصرة الدين من هذا المجال مش داخل كده بتدي فتات الأوقات لنصرة الدين وتدي بعض أوقات لنصرة الدين لا آوى إلى الله واللي بيعمل كده ربنا ما بيضيعوش ابدا ابدا ربنا سبحانه وتعالى بيقبله فآوى إلى الله فآواه الله آوى إلى ركن شديد سبحانه وتعالى خلاص فيؤويه الله عز وجل زي الفتية لما أول الكهف كده قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشد لما آووا إلى الله عز وجل آواهم الله فالأولاني عنده ربنا اتاه القدره انه يبحث ويدور ويزاحم لقى فرجه حاول يسدها بذل مجهود عشان يوصل لها آوى إلى الله فآواه الله كان ممكن يقف يقول إيه مش لاقي مكان طب أعمل إيه أنا ماشي لما لما تبقوا تلاقوا مكان يبقوا نادوا عليا لما تحتاجوني يبقوا نادوا عليا في الدين في ناس تتعامل مع الدين كده لك ما أصل أنا ما حدش قال لي أعمل حاجة كان ليا أحد أصدقائي كنت مريت ببلاء كده ابني كان مريض فالمهم ايه كان واحد صاحبي يتصل بيا يقول لي محتاج حاجه اقول له لا شكرا فواحد صاحبي تاني جه فضل واقف معايا طول ما واقف معايا اكتشف ان انا كنت محتاج دواء من كذا كنت محتاج كذا طول ما واقف جنبي اكتشف ان انا كنت محتاج حاجات فهو قال لي صاحبي ده قال لي كان واقف معايا، قال لي انا والدي قال لي والده نصحه نصيحه لما حد يكون في مشكله ما تتصلش بيه تقول له انت محتاج ايه روح اقعد جنبه وانت تعرف هو محتاج ايه في الدين كده ما تقولش لما تعوزه بكلمين روح اقعد في بيت الايمان وانت تعرف الدين محتاج ايه طول ما انت بره بيت الايمان ما انتش عارف الدين محتاج ايه ما انتش عارف انت ما, ما بتقعدش في المسجد ما انتش عارف المسجد محتاج ايه ما بتروحش لاخوانك تزوره ما انتش عارف هم محتاجين ايه مش عارف مش متابع واقع المسلمين يبقى انت ما انتش عارف واقع المسلمين محتاج ايه انت طول ما انت بعيد حاسس ان الدنيا زي الفل وكويسه ما فيش مش محتاجيني في حاجه طب سلام عليكم اشوف انا بقى حالي طول ما انت جوه طول ما انت جوه واقع الدين طول ما انت تعرف الدين محتاج ايه ذلك سبحان الله من تقرب اليه شبرا تقربت اليه ذراعا انت الطريق لربنا ما بيظهرش كامل من اول لحظه لا ده خطوات انت الاول بتمشي شبر يظهر لك جزء فتمشي فيظهر لك جزء ده الطريق الى الله عز وجل مش انك انت عايز لا انا مش همشي خطوه الا لما حد يعرفني من اول لحظه همشي فيها في الدين لغايه التمكين او لغايه لما اموت ايه اللي هيحصل لا ما نعرفش انت بتعامل ربنا مش بتعامل البشر انت في الطريق ده ليك علاقه مع الله سبحانه وتعالى تاخد خطوه ربنا يفتح لك اللي بعدها وعلى قدر الصدق والاخلاص في الخطوه الاولانيه على قدر الفتح في الخطوه الثانيه فالاول بحث عن فرجه وزاحم حتى وصل اليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الاول ده افضل اختيار اوى الى الله فاواه الله تبحث عن صغر وبعدين انت لما بتقعد في الفرجه ديت انت بتستفاد اكتر من حاجه اولا بتسد الصف بين المسلمين فبتمنع دخول الشياطين بتقيم جسور بين العاملين للدين فبتمنع دخول طيور الظلام بين الناس وتوقعها النقطة الثانية انت بتستفاد مش بس اخوانك بيستفادوا انك بتبقى محاط باخوانك يأكل الذئب من الغنم الايه القصية اللي بعيد لما تبقى انت قاعد وجنبك اخوك وجنبك اخوك قدامك اخوك وراك اخوك خلاص الشيطان ما يعرفش ما يعرفش ياكلك ما يعرفش يغتالك انت بتجلس في فرجه فتصبح محاط باخوانك دايما البعيد عن واقع ال- ال- الدين وبيئه الالتزام ومش وما يعرفش اخوه بيصلوا الفجر يصحوه ما يعرفش ناس بتحفظ قران ما يعرفش ناس بتدعو ما يعرفش ناس بتتعلم ده سهل انه يتخطف حتى لو كان هو ناوي بجد وكان عايز ده سهل انه يتخطف لما بيبعد عن بيئة الإيمان فسهل انه يتخطف كتير من اللي بعد عن بيئة الإيمان سواء اختيارا أو اضطرارا تخطف والعياذ بالله فقلنا جل... انك الأول انك لازم تبحث عن صغر تبحث عن فرجة احنا بنتكلم عن الناس اللي جت للدين ثلاثة جم للدين الأول قعد يدور على مكان في الصف عشان يقعد فيه دور على مكان فاضي ما نازعش اللي قاعدين ما قومش واحد ابحث عن ثغر تسده ابحث خذل عنا ما استطعت كل الثغور الآن مفتوحة خليك محاط بإخوانك قيم قيم الجسور بين العاملين الدين لما تقعد في مكان ما تفصلش بين ده وبين ده ذلك انت لما بتيجي بتصلي في مكان وبعد الصلاة في آخر الصلاة بتقول ايه السلام عليكم السلام عليكم انت بتفشي السلام بين الصف فالصف كله كأنه بيسلم على بعضه خلاص انت بقيت تلقي السلام على اليمين وعلى اليسار انت ايه اصبحت سلاما في المكان ده وجعلني مباركا اينما كنت فتصبح مباركا وسلاما اينما حللت و- وتقيم الجسور بين المسلمين ايضا في مسألة سد الثغور او سد الفرجة ديت احساس كان ممكن انت تشوف فرجة في الصف تقول ايه طب ما خلاص غيري يبقى يجي يسدها مش لا يعني ما الدين ما وقفش عليا انا يعني لقيت مثلا انا هضرب ابسط مثال ان حد يأذن في المسجد ان حد يفتح المسجد ان حد ينظف المسجد ان حد يحفظ اطفال ان حد يعدي على ناس يقول لهم قوموا صلوا ان حد يتعلم علم معين أبسط الثغور مش قصدي أبسط يعني لا تساوي شيء لا عظيم النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أعمال أمتي حتى إزالة الأذى من المسجد تطهير المسجد عمل عظيم الشاهد أقصد أنت ممكن تقول إيه يعني أنا يعني لو ما عمل الدين هيقع التفكير بالطريقة دي هو اللي بيخلي فعلا الدين لا يقوم وبيخليك أنت أول واحد بتخسر عايزين نغير طريقة التفكير ان الفرجة دي لو ما حدش سدها مش هتتسد عايزك تغير طريقة التفكير انك انت تفكر دايما لما بتيجي مثلا عايز تتعلم حاجة في العلوم الشرعية فقه مثلا فانت بتتعلم دايما وانت بتذاكر دايما حاطط في ذهنك ايه انا غيري كتير بيذاكروا يعني يعني لو النهارده انا ما ذاكرتش مش مشكله طب بكره مش مشكله طب السنه دي ما ذاكرتش مش مشكله إيه يعني غيري كتير بيذاكر طريقه التفكير دي بتوقع بتوقعك وبتوقع الدين لذلك كان في مثال جميل جدا في سيره النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه كان احد كتاب السيره بيقول ايه بيقول غزوه حنين وغزوه احد بيقول الغزوتين حصل فيهم حاجه غريبه جدا حصل بدايه ونهايه مختلفه غزوة حنين البداية كانت هزيمة والنهاية كانت الايه النصر احد العكس الب... الاحد البداية كانت النصر والنهاية كانت الايه الهزيمة بيقول التحول ده حصل ليه هل لان اعداد المشركين زادوا فجأة لا هل العدو اتغير لا هل المسلمين حصل فيهم تغيير لا يعني نفس الاعداد ونفس امال التغير حصل فين التغير حصل في النفوس اللي حصل في غزوة حنين داخلين بيقولوا ايه بيقولوا ايه هم داخلين لن نهزم اليوم من قله احنا كتير قوي فداخل بنفسيه عادي يعني لو انا ما ضربتش غيري هيجي يضرب احنا كتير قوي احنا كذا الف يعني لو انا ما نزلتش افتح المسجد في احنا في المنطقه عشرة اخوه يعني لو انا ما نزلتش فلان ايه اللي هينزل ايه اللي بيحصل لما بتفكر كده ايه اللي بيحصل المسجد ما بيتفتحش المسجد ما بيتفتحش لما بتفكر بطريقه احنا 20 واحد في المنطقه في تحفيظ الاطفال لو انا ما نزلتش غيري كتير قوي هينزل ايه اللي بيحصل الاطفال بيبقوا خلاص اطفال شوارع بعد كده و... وبيضربوك بعد كده ما هو دي طريقه التفكير لما في اول حنين فكروا كده قالوا احنا كتير لن نهزم اليوم من قله فلما دخلوا بنفسه دي هزموا لما فروا النبي صلى الله عليه وسلم نادى على اعيان يا أصحاب البيعة يا أصحاب كذا يا أصحاب صورة كذا ندى على أشخاص فالكاتب بيقول الكلمة ظريفة بيقول إيه فتحول الأمر عندهم من فرض الكفاية إلى فرض العين فأقبلوا فانتصروا داخل حاسس إن هو اللي مسؤول لما دخل بالنية دي انتصر لما تدخل عمل الدين انت مسؤول ما تمشيش ما فيش حد وراك ما فيش حد في ظهرك هتمشي هتقع احيانا انت دايما تصور لنفسك عادي في غيري كتير ماشي لو انت مضطر او انا مش بتكلم على حالات الاضطرار انا بتكلم على الاصول انك انت لازم وانت بتعمل دي لعبه نصره الدين مش مش لعبه مش اصلا النهارده ما ماليش مزاج اكمل انا جيت اذاكر حاجات معينه او اعلم اكتشفت ان انا ماليش مزاج انا همشي بقى الموضوع مش مستهويني الموضوع مش كده ابدا في حاجات في الدين زي ما الشيخ الاسلام بيقول بتلزم بالشروع يعني ايه تلزم بالشروع يعني في الاول بتبقى مستحبه لما تشرع فيها وتمشي فيها بتبقى واجبه عليك برغم ان هي كانت ايه مستحبه في الاول زي الحج النفل والعمره النفل والجهاد النفل في الاول الحاجات دي بتبقى نفل انت حر لكن بقيت في النص الجهاد ما ينفعش تولي الدبور ما تقولش بقى اصل الجهاد ده اصلا كان جهاد مستحب والله وانا جيت هنا غلطه خلاص انت بقيت ايه او الحج ما ينفعش في نص الحج تقول لا انا ما كنتش اعرف ان الموضوع صعب كده الحج نفل اقصد مش الفرض بالرغم انه كان نفل تقول ما هو كده كده لا بيلزم انك تكمله واتموا الحج والعمره الى الاتمام حتى لو فبعض العلماء قاس على ذلك اعمال زي العلم والدعوه في حاجات بتلزمك طالما ربنا علمها لك وشرعت فيها وفتح الله عليك فيها مش بمزاجك تمشي مش بمزاجك يعني انت ربنا حفظك القرآن وبدأت تتحفظ وعملت مجموعات وفي ناس مرتبطة بيك وبدأ دينهم بيقوم عليك مش من حقك انك تمشي فجأة بدون سبب مش من حقك تقولش اصلا انا مش من حقك هتحاسب وتسأل أمام الله عز وجل مش بمزاجك تمشي كده فجأة تقول اصلا انا مش عايز لا ده اصلا انت هنا ده مش من شكر النعمه انت ما وصلتش للمكان ده بقوتك ده بتوفيق من الله عز وجل اول ثلاثه ونعوذ بالله منهم تسعر بهم النار فيقول الله عز وجل فيعرفهم الله نعمته عليهم فيعرفونها يعني ربنا يقول له انا علمتك يقول له ايوه يبقى ربنا يقول له الاول انا اديتك فيساله على النعمه فاذا سد الصغور وسد الفرج في الصف يحتاج الى الت... عايزين نغير ال- آه، طريقه التفكير من في غيري كتير لمفيش غيري عشان انت تقبل على الفرجه حتى تصل اليها وتسد هذه الفرجه طيب التاني عشان ما نطولش التاني عمل ايه التاني بقى ربنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ايه فاستحيا قالوا استحيا من ايه اتكسف من ايه قال له حاجتين الشراح الأو... بعض الناس قال استحيا ان يزاحم وان يبحث عن فرجه في شخصيه هي ضعيفه مكسوف ما بيعرف مش حرك مش عارف هو عايز فعلا بس مش عارف هو صادق يريد ان ينصر الدين حقا بس مش عارف يدور الاولاني شاطر يعرف يتحرك ويسال ويتنطط ولو اتاذى او حد ضايقه مش مشكله بيكمل ويقوم ونفسيته قويه التاني نفسيته ضعيفه شويه وده موجود ده ربنا ما بينساهوش طالما صادق ده ما مشاش بالرغم انه مش عارف يتصرف يعني هو عارف انا عايزك تتخيل كده هو واقف مش لاقي مكان مكسوف مش عارف يزاحم شايف ناس بتيجي وبتدور وبتزاحم و- ونفسيتها قويه وبتبحث عن مكان في الصف وبتجلس وبتن... هو كانه فضل يقول له يا رب انا بحبك وعايز انصر الدين ومش عارف اعمل ايه بس مش ماشي اختيار ان انا امشي ده مش موجود في الاختيار لو هفضل واقف كده لغايه لما اموت واقف ه- هفضل واقف فاستحيا فلم ينساه الله فاستحيا الله منه قيل استحيا أن يزاحم وقيل استحيا أن ينصرف عن مجلس فيه رسول الله أو فيه دين الكسف إزاي يا رب أمشي وأسيب حتى لو مش عارف أعمل إيه ما ينفعش أمشي أسوأ اختيار إنك تمشي لكن لو حط عنوان لدرس النهاردة أرجوك لا تنصرف ما تمشيش ده أسوأ اختيار والمثل المشهور اللي ابن القيم كثيرا ما يذكره بيقول لك تخيل الام لو ضربت ابنها وطردته بره فالابن خرج وقعد يدور على مكان يروح فيه مع... ما لقاش مكان يروح فيه فقعد قدام البيت يعيط فالام فتحت الباب لقاته واقف بيعيط فاحتضنته تخيل لو فتحت ما لقيتوش تقوم رازعه على الباب ومين اللي خسران هو ملوش غيرها وإلى مثل أعلى خليك واقف حتى لو مش لاقي أسوأ اختيار إنك تمشي كتير للأسف من الناس يقول لك إيه أنا بصراحة التزمت وكنت ناوي أختم الدين كنت مدي وقت وده أثر على جزء من دنيتي ما عرفتش أحقق صغري في الدين هبقى خسرت دين ودنيا لا يا عم أنا أروح أشوف دنيتي بقى دي مصيبة لأن هو من الأول طريقة التفكير دي غلط يعني هو طريقة التفكير عنده كانت متركبة غلط ما فهمش نفسه صح طبعا الموضوع كإسقاط على الأرض الواقع بيبقى أعقد من كده احنا بنتكلم على تقسيمات عامة كل واحد له اختيارات و... وده بيحتاج صحبة إيمانية عشان تساعده ومشورة وتوفيق من الله عز وجل كان بتكلم على التقسيمات العامة أسوأ اختيار إنك تمشي ذلك التالت في رواية ذكرها ابن حجر في الشرح التالت هنا عندنا في الرواية في البخاري أما الآخ آخر واحد فأعرض فأعرض الله عنه في رواية فاستغنى فاستغنى الله عنه مش عايز أنا إيه اللي يوجع- أوجع دماغي ليه و- المهم التاني فضل واقف مكسوف مكسوف من ربنا إنه يمشي مكسوف أن يطلع الله عليه يلاقيه ما بيدورش على حاجة في الدين يلاقيه أعرض أعطى ظهره لمكان في دين لبيئة إيمان تقول له أنت بتعمل إيه يقول لك الشغل والحياة أنت فين الدين في حياتك فين بتروح درس لا بتحفظ قرآن لا بتأمر معروف وتنهى عن منكر في شغل دعوة ماشي فيه لا ماشي مع حد في حاجة معينة لا طب هتكمل إزاي طب ما ده نوع من أنواع الإعراض ما دي بيئة الإيمان اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها آوى إلى الله يعني تعبير انك من غير بيئة ايمان من غير صحبة من غير مكان تجدد فيه الايمان المكان ده بقى درس صحبة صالحة حفظ القرآن من غير مكان تجدد فيه الايمان انت بلا مأوى اللي بلا مأوى ده يسهل اختطافه بلا مأوى يسهل انه ينتزع في لحظة اي شيء ممكن ينتزعه وظيفة حرام مكان يضيع فيه مباحات مبالغ فيها ممكن يضيع في لحظة بلا مأوى اللي من غير بيئة إيمان ده فاستحيا إنه يمشي حتى لو مش لاقي مكان يا رب أنا هفضل واقف لغاية لما يتفتح مكان لغاية لما الاقي فرجة ان شاء الله افضل واقف كده لغاية فجلس خلفهم خلاص انا هفضل قاعد انا اهو مش ماشي الله عز وجل لم ينساه فين القصة المشهورة اللي بتروى بتاعت حدير لما جه وفد للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى كل واحد منهم جائزة ونسي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي حديرا وانصرف الناس وحدير ما خدش لكن استحى اتكسف انه يطلب فسكت ومشي فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم انك نسيت حديرا ارسل خلفهم فبعت النبي صلى الله عليه وسلم بسرعه ناس يجيبوهم وادى الايه الحدير الجائزه بتاعته ربنا ما نساهوش هو استحى ربنا ما نساهوش حدير لما خد الحاجه من النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه هو مشغول بمعامله ربنا فقال اللهم كما لم تنس حديرا فاجعل حديرا لا ينساك اللهم كما لم تنسى حد... هو ما انشغلش بال... بالحاجه اللي خدها انشغل بمعامله ربنا الشاهد انه لما استحيا واتكسف ربنا ما نساوش في ناس بتعتقد ان هي بتتوه في الزحمه في ان في ثغور في الدين وناس بتزاحم وبتخبط وممكن اخلاق سيئه من بعض العاملين فيفتكر انه راح او انه ضحى بحاجه في الدنيا وما لقاش وما بقاش مشهور او ما عملش حاجه في الدين فكده راح لا ما فيش حاجه اسمها راح دي عند ربنا ما فيش حاجه اسمها كده لما جه من الغزوه وبيسالوا بيكلموا سيدنا عمر الخطاب سيدنا عمر بيسالهم مين اللي ما اللي قتل فلان وفلان وفلان فالراجل بيقول له وفلان وفلان واخرون لا نعرفهم ولا تعرفهم في ناس في الزحمه كده ما نعرفهمش ولا انت تعرفهم مش مش مهم بقى هم مين المهم ناس ماتت في الزحمه فقال عمر لا يضرهم ان عمر لا يعرفهم ولكن الله يعرفهم مش مهم ان اللي قائم على ده يبقى عارف او ان حد يبقى عارف انت بتعمل ايه انت ممكن تعتقد ان في ناس ماتت كده وراحت في الزحمه لا ما راحتش طالما فضل واقف وجاهد واستحيا ان ينصرف عن واقع الدين لن ينساه الله زي ما استحيا شوف التعبير فاستحيا فاستحيا الله منه دي بقى ما, ما تتشرحش يعني استحي زي اواه الله دي ما مهما اتكلمنا ما تتشرحش استحي الله مني شوف بقى ربنا يديله ايه اللي استحي الله منه ده ده ربنا يديله ايه ربنا مش هيرجعه زعلان ابدا ابدا يوم القيامه ده لا يمكن يرجع زعلان تخيل ان واحد يجي يوم القيامه يقول له يا رب انا انا فضلت واقف ما رضيتش امشي ما لقيتش وغيري دور وانا كنت ضعيف ده ربنا مش هيرجعه زعلان ابدا فاستحيا فاستحيا الله منه الأخراني ده والعياذ بالله اختار أسوأ اختيار اختار الأول دور وزاحم ويسأل ويروح ويتنطط ويدور لغاية ما لقى فرجة في الصف بحث عن المكان الفاضي وسد الفرجة الثاني استحيا فاستحيا الله منه الثالث ده هنقوله بعد الأذان بإذن الله عز وجل صلى الله عليه وسلم نقول آخر اختيار او اخر واحد فيهم اختار اسوأ اختيار وقف كده من بعيد لا الدنيا زحمة انا لسه هزاحم واتعب قلبي ولو وقفت يعني هقف اعمل ايه انا بج... اروح وبعدين ابقى اجي وقت تاني فاعرض فاعرض الله عنه في رواية خارج البخاري فاستغنى مش محتاج يعني هيقول ايه ايه اللي موجود يعني في الدين يعني فاستغنى فاستغنى الله عنه قلنا الإنسان بيحتاج إلى بيئة إيمان يحتاج إلى تذكرة الإنسان ينسى إن الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا عليه إن الإيمان لا يخلق أن يبلى في جوف أحدكم كما يبلى الثوب بيتقطع لو أنت مش كل شوية في وسط بيئة أيا كانت تذكرك وتجدد الإيمان الإيمان هيبلى الاستغناء عن بيئة الإيمان يضيعك شوف الفارق بين الأولاني بكلمة آوى كلمة آوى دي زي قول الله سبحانه وتعالى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى جاي يسعى وخايف ويا ترى ايه اللي هيحصل ويا ترى هي- جاي بمشاعر ال- الاقبال مش مشاعر اللامبالاه في واحد جاي عنده اللامبالاه في نصره الدين او في العمل دين الله سبحانه وتعالى او البحث عن صدق هذه ال- الله عز وجل يعاملك على قدر نيتك كان احد المشايخ في مجموعه علم معين طلب علم بيقول لهم على قدر اقبالكم على قدر اقبالي على قدر صدق نيتكم بيقول لهم انت كل ما هتبقى صادق في نيتك ودي حاجه انا ما اعرفهاش هتلاقيني كده ربنا هيخليني معاك كده ده, ده شيء ربنا مطلع عليه كل ما نيتك تبقى ضعيفه وجاي لا مبالي ونفسك ما تكملش بالرغم انك انت ظاهريا ما عملتش حاجه انت بتيجي برضه لكن كل ما نيتك تضعف هتلاقي ربنا صرفني عنك انت بتعامل ربنا مش بتعامل الشخص الشيخ اللي قدامك انت بتعامل الله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في جو في زوجها وتشتكي الى الله مش وتشتكي اليك بالرغم ان هي بتتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ان هي قلبها متعلق بمين؟ بالله فانزل الله الحل يعني هي كانت بتتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن قلبها كان متعلق بالله فانزل الله عز وجل الحل ليها ففارق ما بين اللي جاي بيعيط نفسه يعمل حاجه للدين ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه ما جايين ع- نفسهم يجاهدوا بس ما فيش أي إيه، عدة فجايين يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه قلت لا أجد ما أحملكم عليه ولا أجد ده يعني دور ما فيش تولوا وأعينهم إيه تفيض الفيضان ده بدون تكلف هو زعلان فعلا كان نفسه يعمل حاجة دول ربنا ما انساهمش وقال ان ليهم اجر والنبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع بعد كل الغزو قال ان بالمدينه اقواما ما سرتم مسيرا ولا سلكتم شعبا الا كانوا معكم شاركوكم الاجر ربنا ما انساهمش لان هم تولوا صادقين واعينهم واعينهم تفيض من الدمع بيعيط عشان يشتغل في ناس انت بتعيط لهم عشان يشتغلوا وما في ناس اعينك بتفيض من الدمع عشان يعمل حاجه واحده وهو ما شاء الله على الايه على الثبات بتاعه الشاهد ان في فارق ما بين اللي مقبل ويؤوي جاءك يسعى ويخشى وبين المعرض واما الاخر فاستحيا فاستحيا الله منه واما الاخر فاعرض وفي روايه فاستغنى فاستغنى الله عز وجل عنه اذا مساله انك انت تبحث عن ثغر من ثغور الدين فجوه تصل بها الصفوف لا تقطع الصفوف لذلك في فارق ما بين الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ها ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان هو عايز يبقى فيه آه، ترابط بين الأمم ترابط زمني الناس اللي سبقتنا واشتغلت للدين احنا نيجي وراهم نقول ربنا يغفر لهم حتى لو أخطأوا في فرق ما بين شوف الفرق ما بين آية ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وبين كلما دخلت أمة لعنت أختها يعني مش لازم حتى لو اللي قبلك عمل حاجه للدين واخطا ان مش لازم كل ما يجي جيل يلعن في اللي قبله كده انت بتهدم وبتضطر انك تبدا من الصفر انت بتخسر ففي واحد بيبحث عن سد الفجوات واقامه الجسور واقامه الصفوف وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه ما من خطوه احب الى الله من خطوه تصل بها صفا اما يبقى فيه صف في فجوه انت بتوصله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله تخيل لما ربنا يوصلك في حياتك حياتك تبقى عامله ازاي التاني استحيا فاستحيا الله منه حتى لو مش عارف مش لاقي مكان مش مش قادر يدور لكن هو الصادق العاجز غير الكاذب يعني عاجز مش مش مش عارف يعمل حاجه للدين لكنه صادق زي تولى وعينهم تفيض من الدمع كده الصادق ده ربنا ما بيضيعوش لذلك الاخراني اللي مشي اخر واحد اللي مشي هذا ليس تصرف الصادقين الصادق ما يستحملش انه يمشي كده عادي فاعرض ما يستحملش لا يسال طب واخبار ايه طب محتاج ويدور ويفضل واقف ويبحث ويدعي ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يستعمله في حاجه واما الاخر فاعرض فاعرض الله عنه وفي روايه فاستغنى فاستغنى الله عنه اذا في اعذار مش مقبوله فكره اصل ما حدش قال لي اصل انا ما حدش عرفني اصل انا ما حدش شرح لي اصل انا ما حدش علمني اصل انا ما حدش فهمني الكلام ده تقوله وانت جوه بيئة الايمان مقبول تقوله وانت قاعد في دنيتك وما بتسالش على اي حاجه في الدين مش مقبول لذلك كان احد شراح حديث غلام الاخدود بيقول الغلام لما راح اشتكى للراهب قال له اهلي بيضربوني الغلام كان بيجي يروح للساحر اهله بيقولوا لازم تروح تتعلم السحر وهو رايح الس- للساحر بيعدي على الراهب يتعلم الدين لانه عارف انه من غير او ربنا قدر له ان من غير ما يمر على بيئه ايمان هيضيع السحر احنا الان محاطين بالسحر في كل مكان متح- محاط بالسحر في كل مكان والفتن والكذب في كل مكان فلازم في بيئه تجدد فيها الايمان فكان يعدي على الراهب فيتاخر على الساحر الساحر يضربه يعدي على اهله ويروح متاخر وهو راجع من عند الساحر يعدي على الراهب اهله يضربوه فاشتكى فالشارح بيقول ايه بيقول فارق بين شكوى الباحث فعلا عن حل وبين شكوى اللي عايز حد يقول له خلاص ما تعملش يعني في واحد بيجي يشتكي لك من مثلا طريقه معينه في حفظ القران مش مناسبه او في الدعوه او في واحد صادق فعلا عايز حل ولو اديته حل فعلا هيشتغل وفي واحد بيشتكي عايز يسمع كلمه ايه خلاص ما تعملش تيجي يجي يقول لك اصل انا بس مش عارف اعمل كذا تقول له خلاص احنا ممكن ما نعملهاش بالطريقه دي نعملها بالطريقه دي يقول لك لا اصل دي برضه فاشله انا جربتها تقول له طب ايه رايك لا كل ما تيجي تقترح حل من قبل ما يسمعه يقول لك ايه مش هينفع هو هو منتظر كلمه خلاص ما تعملش حاجه يقول لك ايوه فعلا احنا جربنا كل حاجه وفشل مش مفيش حاجه نافعه وفي واحد بيجي يشتكي هو صادق تقول له طب ما تجرب كذا جرب نفسك في كذا يقول لك فعلا انا ما جربتش او جربت بس هجرب تاني ده صادق احسبه كذلك كل ده آوى واستحيا كل دي حاجات داخلية ربنا سبحانه وتعالى اطلع عليها وأعلم بها نبيه صلى الله عليه وسلم يبقى بالرغم ان هم رايحين مجلس النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا إلا ان هو في معاملة مع ربنا إقبالك على الدين سواء بيئات الإيمان طلب العلم نصرة الدين العمل لنصرة الدين الله سبحانه وتعالى كل ده ربنا مطلع على نيتك عارف اديلك على قد نيتك آوى واستحيا وأعرض والتالتة في رواية استغنى يعني. شوف بقى انت وانت جاي جاي فعلا صادق خدوا بالكم يا جماعة واختم بدي ثغور الدين انت دايما مفترض لما واحد يسأل اعمل ايه دين ربنا انت دايما مفترض ان مفيش حاجة جديدة يا اما كذا يا اما كذا لا ربنا ممكن يخلق لك وظائف يعني اللي كتب كتاب حصن المسلم الصغير بتاع الاذكار وانتشر كتاب رياض الصالحين احاديث الامام النووي كتاب لما بيقولوا ان اكتر كتاب بيوزع ك- تقريبا في احصائيه في السعوديه ومش فاكر في ايه بعد المصحف رياض الصالحين شوف لما انت ممكن قبل رياض الصالحين ما يتكتب او قبل حصن المسلم ما يتكتب هتيجي تكتب كتاب واحد بيكتب كتاب اذكار هعمل ايه يعني كتاب ما الدنيا كلها كتبت ك- كتب اذكار وتفترض ان اللي انت دايما الشيطان بيثبطك يقول لك هتعمل ايه يعني هتحفظ طفل قران يعني جت على الطفل ده اه جت على الطفل ده اه الفرجه دي لو ما حدش سدها مش هتتسد ما هو الطفل ده لو انت ما حفظتوش ابنك ده لو انت ما علمتوش المكان في الصف ده لو انت ما سدوش ما حدش هيسده غيرك لان ربنا جابك في المكان ده فاذا ان اوعى تفتكر ان الصغور خلصت لا ربنا قادر انه يخلق لك ظرف ومكان معين تعمل فيه للدين لم تسبق إليه من قبل ويفتح الله عز وجل عليك نسأل الله عز وجل أن يستعملنا ولا يستبدلنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبلا من اهتدى اللهم اجعلنا هداة مهتدين قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك وأقم الصلاة